بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين عاوز أكلمكم في موضوع تاني اسمه حرب الكآبة حرب الكآبة منتشر بمعنى كلنا بيعدي علينا فترات كآبة وتلاحظوا انه كتير مننا الكآبة تجيلنا بدون سبب مقنع يعني لما حد يحصل حاجة كبيرة قوي في حياته يكتئب شوية ده طبيعي لكن احيانا تلاقي نفسك متضايق مش عارف متضايق ليه او موجة كده من الكآبة بالرغم ان الامور تبدو عادية او مستقرة واحيانا تبدو ايجابية وناجحة كمان وده ضعف بشري يعني كلنا فينا حتة ضعف نفسياتنا حساسة ممكن نتق... نت... نتقلب بين السعادة والبهجة وبين الكآبة في وقت وأظن أنا كلمتكم كتير في الكآبة لأن أنا يعني بقابل مكتئبين كل يوم فإيه موضوع مهم يعني تعالوا أوريكم قد إيه كتاب مليان شخصيات عدى عليها كآبة وشخصيات عظيمة شخصية زي أرم... أرمية تعالوا نقرأ الكلام اللي قاله كده ويصعب علينا أرمية عشرين بيقول إيه ملعون اليوم اللي اتولدت فيه اليوم الذي ولدتني فيه أمي لا يكن مباركا ملعون الإنسان اللي بشر أبويا قال له اتولد لك ولد قال إيه مفرحا إياه فرحا ده واحد يعني جايب آخره خالص طب ده نبي عظيم أوي وليكن ذلك الإنسان ده, ده متغاظ من اللي بشر أبوه إنه اتولد شوفوا قد إيه يعني كان مش عاوز يتولد خالص لدرجة إنه بس اللي جاب الخبر لأبوه هو نفسه متغاظ منه ليكن ذلك الإنسان كالمدن التي قلبها الرب ولم يندم فيسمع صياحا في الصباح وجلب في وقت الظهير لأنه لم يقتلني من الرحم يعني يا ريته قتلني وأنا في بطن أمي فكانت لي أمي قبري ده إيه الجمال ده ورحمها حبلى إلى الأبد يعني كنت طلعت منها على الأبدية وخلصت لماذا خرجت من الرحم لأرى تعبا وحزنا فتفنى بالخزي أيامي أنا عشت ليه أنا اتولدت ليه كل أيامي نكد وكل أيامي حزن وخزي أظن ده إيه ده واحد مكتئب بتاع بلاده يعني عاوز اقول لكم بقى حاجة غريبة جدا بصوا احنا في اصحاح كام عشرين العجيب ايه بقى في نفس الاصحاح قبلها بكام آية بصوا نفس الاصحاح أرمية عشرين اهو ركزوا احنا بقى بتوع درس كتاب ولكن الرب معي كجبار قدير الله ايه الراجل الغريب ده من أجل ذلك يعصر مضطهديه ولا يقدرون خزوا جدا لأنهم لم ينجحوا خزيا أبديا لا ينسى فيا رب الجنود مختبر الصديق ناظر الكلى والقلب دعني أرى نقمتك منهم لأني لك كشفت دعواي طب ما أنت كنت حلو وبتصلي ومتفائل أهو رنموا للرب الله ده واحد مبسوط سبحوا الرب لأنه قد أنقذ نفس المسكين من يد الأشرار احنا اصحاح كام عشرين من عدد كام 11 ل 13 نرجع كده للي قبله 14 على طول قلب وقال ملعون اليوم طب ايه الحالة النفسية دي غريبة قوي هو انت مبسوط ولا زعلان واضح انك زعلان وبتلعب اليوم اللي اتولدت فيه طب ايه السبب في حاجة جديدة يعني ما هو نفس الشعب المتعب اللي بتخدمه لكن انت بتقول سبحه وهلله وربنا انقذ المسكين من يد الاشرار زي اليومين دول انا كنت متوقع ان كل الشعب من ساعة 30 يونيو طاير من الفرح الحقيقة الاسبوع ده قابلت مكتئبين اكتر من العادي فبقيت مش فاهم هو هو الاخبار اللي عندي غير اللي عندكم ولا ولا انتوا لسه مركزين في الاخبار زيادة ولا ايه يعني زي اللي مستخسر يفرح ولا اللي خايف يفرح ولا اللي سايب كل أسباب الفرح وسايب حتة صغيرة بيقول وحشني النكد يعني خلينا في الحتة دي ساعات بنبقى كده يبقى الواحد الدنيا ماشية وكويسة ويمكن ربنا بيستجيب وتلاقيه هو مهنج على قديمه كده قاعد مبلم وبيقول يا ريتني ما اتولدت ويا ريتني ما عشت طب يا أرمية أنت لسه بتقول ده أنقذ المسكين من يد الأشرار ده أنت بتقول مش هيسيبنا ده أنت بتقول كلام حلو قوي قبلها جبار وقدير و... طب إيه اللي قلبك القلبة دي وملعون ومش عاوز أعيش ويا ريتني ما عشت مش بس أرمية تعالوا ناخد شخصية تاني غم ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وصلى إلى الرب وقال دي صلوات المكتئبين بقى أكيد أنتوا عندكم خبرة آه يا رب آه أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي و... الآن يا رب خذ نفسي مني لأن موتي خير من حياتي دي خلاصة الكلام خلاصة الصلاة يا رب خذني الموت أحسن فقال الرب هل اختصت بالصواب أرجع أقول والعجيب إيه يعني الكلام ده مثلا لو قطع له رجل ولا إيد ولا لو كانت الدنيا خربت كلها ولا كان بلاده مثلا سمع أخبار وحشة عن بلاده وشعبه ولا كان فشل في خدمته خلي بالكم ده بيقول الكلام ده بعد ما نجح نجاح في خدمته منقطع النظير ما حصلش في التاريخ ان في بلد كاملة تابت في 40 يوم مثل نينو فيعني يونان لو هياخد نمرة ياخد 100% كإنجاز تاريخي في توبة شعب كامل في 40 يوم إنما هو مكتئب وقرفان وبيقول يا رب خدني ده بعد النتيجة ما طلعت فأقول والعجيب إيه قبلها يدوب بكام يوم وهو بيصلي جوه الحوت كان بيقول كلام كله تفاؤل حين أعيت في نفسي ذكرت الرب فجاءت إليك صلاتي إلى هيكل قدسك جاءت إليك صلاتي يعني سمعتين الذين يراعون أباطيل كاذبة يتركون نعمتهم أما أنا فبصوت الحمد أسبح لك منين كنت لسه مسبح وانت جوه الحوت دلوقتي مغموم بعد ما قاعد في الضلة نرجعك الحوت يعني يعني جوه الحوت بتقول بصوت الحمد أسبح لك بعد ما شفت نينوى خلصت الشعب تاب وبقوا بيكرموك وبيبصوا لك انت مخلصهم وربنا مجدك يا يونان باللي عملته المفروض مغموم ليه يعني مفيش سبب مقنع للغم اللي انت فيه ده شخصية تالتة داود النبي صارت لي دموعي خبزا وخبزا نهارا وليلا يعني ايه باكل دموع دموعي شغالة صبح وليل إذ قيل لي كل يوم أين إلهك في نفس المزمور يقول إيه بصحق في عظامي عارفين المكتئب ده ساعات يحس بنقح في عظمه من كتر الكآبة يحس بوجع في كل جسمه عيرني مضايقية بقولهم لي كل يوم أين إلهك واضح إنه برضو إيه تبعنا فين ربنا فين ربنا أهو كلام حلو العجيب في نفس المزمور نفس المزمور هذه أذكرها فأسكب نفسي عليه يعني بفتكر و... وب... لأني كنت أمر مع الجماع أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترنم وحمد جمهور معيد ده كلام كله حلو في نفس المزمور كنا بنرتل ونسبح ومبسوطين بالنهار يوصي الرب رحمته يعني ربنا موصي الرحمة عليا طول النهار رحمته ملازماني طول النهار طب مكتئب ليه طب بتقول ليه دموعي خبزا نهارا وليلا طب ليه بتقول أين إلهك أنت بتقول حاجة وعكسها إزاي يا داود أنت لسه بتقول يوصي الرب رحمته بيا طول اليوم وبالليل أقعد أسبحه ده واحد مبسوط يعني في نفس المزمور اللي فيه سعادة وانبساط في حزن شديد وفي قلق وفي ضعف وفي كآب ناخد مثل تاني قمة أخرى من قمم الكتاب إلي النبي أنا بجمع لكم إزاي الكآبة ممكن تيجي في ديل سعادة يعني تبقى إيه مش بعيدة قوي يعني مش معنى إنك فرحان قوي يبقى الاكتئاب بعيد ولا لأنك كئيب قوي الفرح بعيد لا الإنسان أحيانا في نفس اليوم يطلع قوي وينزل قوي ممكن وفي أغلب الحالات مفيش أسباب حقيقية ورا الكآب في أغلب الحالات مفيش ما يدعو للحالة دي هي بس طريقة تفكير زي ما هنشوف دلوقتي إلي النبي أرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا كلام فارغ أو كلام حد يعني خد من الكلام حاجة ما هو لسه مخلص على كل أنبياء البعل و... خلص عليهم كلهم وكان يوم تاريخي قبل اليوم ده إيزابل بعتاله من غيظها هموتك زي ما موتهم ما يعني أخاب بقاله سنين بيقول لك هموتك وما حصلش حاجة إيه الجديد فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك وصار في البرية مسيرة يوم وأتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه واحد مختلف خالص بقى واحد ماشي كده مسهم ومشى الغلام وقفل حساباته وقال أنا رايح أموت خلاص أهو و... وطفشان من المنطقة كلها ولا في صلاة ولا في خدمة ولا بيتابع اللي عمله قبل كده وحالة كده من اليأس والكآبة الغريب وقال كفى الآن يا رب كفاية بقى خد نفسي بقى لأني لست خيرا من أبائي ما أبائي مشوا يعني على فكرة ده الوحيد اللي ربنا ما خدش نفسه للآخر لأن إليه ما ماتش واضطجع ونام تحت الرتمة وإذا بملاك قد مسه واخد على رؤية الملائكة يعني واحد بيشوف ملائكة وعنده كآبة فجاله الملاك يرفه عنه شوية حك معاه فقال له قوم وكل فتطلع إذا كعكة ردف وكوز ماء عند رأسه وأكل وشرب ثم رجع فاضطجع ساب الملاك ونام تاني قال له أنا مصر على الكتاب العجيب احنا في ملوك الأول كام 19 مش كده قبلها بإصحاح قبلها بكام عدد ملوك الأول 18 آخر الإصحاح لما كان بيصلي ليه آخر حادثة بقى إن كان الله هو الله أعبدوه إن كان البعل هو الله أعبدوه نزلت النار كلت فاكرين اليوم ده في آخر اليوم حصل إيه طلع يصلي عشان ربنا ينزل المطر بقى خلاص الناس كلها أمنت بربنا وهو قال لأخاب إيه بعد اليوم ده هنزل المطر ما هو بقاله ثلاث سنين ونص قافل طلع يصلي ونفسيته قوية مفيش مطر نصلي تاني نصلي تالت لغاية رأس سبع مرة في المرة السابعة قال هو ذا غيمة صغيرة قدر كف إنسان صاعدة من البحر فقال اصعد كل أخاب اجدد وانزل لألا يمنعك المطر إيه الثقة دي منتهى الثقة أخبار مفرحة انتصارات ضخمة واحد بينزل المطر في ميعاده حسب قراره ايه العظمة دي كلها بعدها بكم عدد الراجل اكتئب ووقع في حزن شديد يجي السؤال بقى ليه الكآبة بتيجي فجأة ووسط ظروف مستقرة أو جميل ليه الواحد في يوم حلو فجأة يلاقي نفسه كده حاسس بإحساس مش حلو أو بعد ما يخلص خدمة كويسة تاني يوم يلاقي نفسه زهقان وقرفان وملان وكئيب أو بعد ما واحد يتجوز يلاقي إن الهانيمون لا يخلو من كآبة يعني أو حد يجيب عيال ويبقى فرحان بالعيال وبعدين تجيبه شوطة كآبة كده أو حد يخلص امتحانات ومتفوق وبعد التفوق يبقى يلاقي نفسه مكتئب معرفش اللي أنا بقوله ده بتحسوه ولا لأ يعني تيجي حالات من الكآبة الغير مسببة واحد كان مستني شغل بقاله كتير قوي لما جت الشغل وابتدى يشتغل اكتئب لا ده انت بقالك سنين مستنيها ليه بيحصل كده ليه بتيجي كآبة احيانا وفجأة ووسط ظروف يعني لا تبدو مزعجة يعني زيادة اول تفسير ده ضعف بشري طبعا علماء النفس بيجتهدوا في تحليل دي انما احنا ملناش دعوه بتوع النفس لكن ساعات يقولوا ان الانسان يعني زي واحد جعان قوي لما ياكل ياكل كتير يقوم برضه يجيله مغص امين هو لما كان كان عنده مغص لانه جعان وعنده مغص لانه كل زياده فساعات بعد فرحه شديده يحصل ارهاق نفسي يعني التقلب ده وارد عندنا كلنا لكن كلنا كبشر فينا نفسيات حساسة والنفسية الحساسة غامضة يعني إيه ممكن يصيبها كآبة أو حزن يتسرب إليها بدون دافع لكن هي دايما في شوية أفكار بيسبقوا الكآبة عشان برضو إيه ندخل على حل عمل ساعات كمان الكآبة دي تبقى قلق متراكم يعني ممكن يكون يونان وهو مترقب اللي هيحصل في نينوى 40 يوم أو إيليا وهو مشدود قوي في لقاء أنبياء البعل ومئات الألاف اللي واقفين يتفرجوا لما خد نفسه بعد اليوم الطويل ده مع قلق تراكم جامد قوي زي اللي كسرت حتة في نفسيته أحيانا تبقى كده من كتر التنشنة والقلق أحيانا تيجي الكآبة نتيجة توقعات وطموحات عالية يعني أنا أقول لكم سبب بعض الناس المكتئبين النهاردة الناس لما شافت اللي حصل اليومين اللي فاتوا كتير اعتبروها معجزة وأنا موافق مش معترض إنما لما لقوا في لسه ديول للمواضيع ولسه في أخبار مش أحلى حاجة زي اللي إيه شطبوا على كل الحلو فأحيانا تكون توقعاتنا لا تسمح لربنا بأنه يشتغل براحته لما تعمل الحاجة اعملها يا رب زي ما عاوزينها بالظبط وأكتر من اللي احنا عاوزينه طبعا لكن التوقعات دي ساعات تجيب كآبة فبعض تفسيرات الآباء النعمة تتخلى عن الإنسان الفرحان السعيد خلي بالكم الحتة دي عشان يفتكر ضعفه في ساعة انتصاره ما هو إيليا لما نزل نار من السماء دي لحظة انتصار ويونان لما الناس تابت على ايديه دي لحظة انتصار إنجاز ضخم جدا تاريخي علامة في حياته سيرته لا يخلو الانتصار من افتخار يعني لما الواحد يعمل حاجة كبيرة قوي غالبا بيتسرب للقلب مشاعر ايه ادي الكلام يعني يبقى مبسوط من نفسه شوية اول ما الواحد بينبسط من نفسه النعمة اللي كانت شايلاه في المعركة تنسحب فاول ما النعمة تنسحب يلاقي نفسه كئيب متضايق ما هو بالمنطق انت عامل حاجة كويسة اما الموضوع مش منطقي انت وانت بتحارب في عز التعب كانت النعمة شايلاك وكانت نفسيتك حلو لما انتصرت وانجزت دخل الافتخار فالنعمة تخلت فاهمينها ولا مش فاهمينها يا رب تكون وصلت لان ده اهم سبب لما الواحد بينجز انجاز كبير شوية بيفرح بنفسه لما بيفرح بنفسه بيجي على حساب شكر ربنا مش بيشكر كفاية تقولوا لي بنشكر مش كفاية فالنعمة تنسحب عشان تفكرك تقول لك ايه مش معنى كل ده انك انت قديس ولا انك انت ما حصلتش خليك على قدك انت غلبان قوي فيونان اللي تو بلد طلع غلبان قوي وإيليا اللي رجع الناس لربنا طلع غلبان قوي وداود أبو المزامير كلها طلع غلبان قوي في الآخر ربنا يقصد كده لأن طوبى للمساكين بالروح فيبقى عاوزك يقول لك ما تطلعش بره الغلب يعني خليك مسكين بالروح ما تطلعش فيها ما تصدقش انك عملت حاجة كبيرة هو ربنا اللي عمل مش انت ساعات كمان تكون ضربة صغر نفس او كبر نفس احيانا الانسان تتصاغر نفسه قدامه يحس انه ملوش لازمه صغر النفس يجي احيانا حتى مع ناس ناجحة جدا ودي تستغربوها ممكن واحد يبقى متميز ومحبوب وتفاجأ انه ما عندوش ثقة بنفسه في حاجات معينة او في لحظات معينة تفاجأ بكده ودي طبيعية في الانسان وربنا سايبها في الانسان فساعات تبقى مرحلة صغر نفس يعني ايليا عنده صغر نفس بيقول انا ملياش لازمة مالكش لازمة يا رجل الله مالكش لازمة رجعت مئة ألف واحد لربنا ومالكش لازمة نزلت نار من السماء ومالكش لازمة يونان بيقول يا رب خدني ملياش لازمة مالكش لازمة ازاي ده نينوى منسوبة ليك إذا هنا صغر نفس الواحد يصغر قدام نفسه وأحيانا تبقى كبر نفس أنا اللي عملت أول ما تقول أنا طبعا النعمة قلنا تفارق عشان كده عندنا تعبير قاله القديس بولس لنا هذا الكنز في أواني خزفية يعني جوانا نعمة ربنا وروح ربنا بس احنا من بره نفسياتنا أواني خزفية تعرفين لما تكون فازة تقول شيلها على بالراحة لحسن ايه اي خبطة هتكسر دي فازة غالية احنا اواني خزفية قابلة للكسر بسهولة بالرغم انها شايلة حاجة غالية قوي اذا النفسيات الحساسة الضعيفة اللي ممكن تكتئب في وقت دي في ايد ربنا تعمل معجزات وفي ايد ربنا تشيل شيلة كبيرة وفي ايد ربنا تبقى اسماء في التاريخ ضخمة لكن هي في اساسها ايه اواني خزفية فيقول مكتئبين في كل شيء ده بولس نفسه نسب الاكتئاب لنفسه حتى هو ده كمان عدى عليه مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين متضايقين في الترجمة يعني غير منهارين يعني ما بنجيبش اخرها بنضايق قوي بنكتئب في وقت لكن ما بننهارش خالص متحيرين لكن غير يائسين مضطهدين لكن غير متروكين مطروحين زي اللي ترمينا كده ملناش لازمة لكن غير هالكين يبقى واضح انه ده سمة عامة لكل اللي بيشتغلوا مع ربنا ازاي الواحد يتقي انه يجيله الكآبة دي هتكلم عن الوقاية والعلاج الوقاية الاول عشان ما تقعش اظن كلكم جربتوا فترات كآبة ايام لحظات شهور بتختلف من شخص للتاني وجربتوها مع أسباب وبدون أسباب أكيد كلكم جربتوا يبقى عندك أسباب منطقية فقط شخص غالي مثلا فقعدت كم شهر مكتئب ماشي دي حتة طبيعية لكن أحيانا تكون عندك فترات بدون سبب مقنع في الوقاية أول حاجة تحمي من الكآبة الاعتدال في كل شيء الاعتدال يعني ايه في آية غريبة جدا قالها الحكيم يقول لا تكن بارا بزيادة لا تكن بارا بزيادة صحيح ما بنقولها لكوش الآية دي لأن احنا مش لاقيين بار خالص يعني لا زيادة ولا ناقص لكن هو بيقول لا تكن بارا بزيادة يعني ايه لو الواحد ساق فيها زيادة قوي حتى في الروحيات يقع يجيله فترة يلاقي نفسه مش قادر يصلي خالص لو زود زيادة مش محسوب ما كانش معتدل كان متطرف واحد عاوز يقفز كده يصلي طول الليل زي أنبا بشوي لا يا عم بالراحة أنبا بشوي وصلها بعد 40 سنة جهاد ما تجيش في يوم وليلة دي فيبقى ايه لا تكن برا بزيادة خليك معتدل واحد صايم ودايخ ومش عاوز يفطر لا خليك معتدل بدل دخت لا كل لقمة حصلش حاجة خليك معتدل واحد عاوز يخدم صبح وليل ومش مهم صحته ومش مهم بيته لا غلط لا ده يوقعك في كآبة في وقت ده في لحظة هتتكعبل هتلاقي نفسك مش طايل تعمل ولا حاجة من اللي كنت بتعملها قبل كده ففي الوقاية من الكآبة الاعتدال في كل شيء الاعتدال في الأكل في الشرب في النوم في العلاقات من حقك ترفه عن نفسك شوية من حقك تعمل حاجة بتحبها ما هي مش خطية من حقك تشوف ناس بتحبهم وتقعد معاهم ببساطة إذا من حقك تقرا كتاب نفسك تقراه ما تبقاش كل حاجة مكنة وكل حاجة بالعصاية الاعتدال كويس تاني حاجة تعمل لنا وقاية من ال attacks الكآبة دي الشكر المستمر والتأمل في إحسانات الله لما الواحد يبقى دايما recalling يسترجع يسترجع الحلو اللي في حياته ده يصونه من الكآبة يعني لو إيليا قاعد وهو بيتمشى عمال يفتكر اليوم الجميل اللي النار نزلت بصلاته والصرخة الجميلة اللي طلعت من الشعب الرب هو الله بعد سنين وهم بيعبدوا أوثان عشرات الآلاف على صرخة واحدة ربنا هو ربنا يعني كل الناس دي تابت ورجعت لو فضل يسترجع الإحسانات والذكريات ما كانش ممكن يقول له يا رب خدني خدني ليه ما الدنيا جميلة لو يونان مركز قد ايه الناس دي كلها كانت هتتشوي زي سدوم وعمورة ودلوقتي كلهم تابوا بيقولوا يا رب واستقامت حياتهم والمنظر ده شاغله طب هيكتئب ليه انما كل واحد بيحصل له كآبة لما بينسى الخير اللي في حياته وبينسى نعمة ربنا وبينسى شغل ربنا معاه أول ما الحاجات دي تروح تلاقي الكآبة دخلت هتقولوا بنشكر هقول مش بنشكر كفاية ما بننساش لا بننسى بننسى إحسانات الله وساعات تكون شغالة معانا إحساناته وإحنا مش مركزين فيه ثالث حاجة تحمينا من الكآبة تفادي المقارنات والتوقعات اللي يقع في مقارنة يكتئب آخر المقارنات دايما كئاب ليه؟ المقارنة في الأول تجيب يا كبرياء يا صغر نفس قارنت بحد أحسن مني قلت مفيش فايدة فيا قارنت بحد أقل مني قلت أنا مفيش زيي الاتنين مصيبة يعني لو هتكمل على المقارنات كتير في الحالتين تنتهي بكآب لأنه أساسا أنت اتخلقت مفيش زيك والرسالة المطلوبة منك منك أنت بس مفيش مجال أنك تتقاس بواحد تاني مفيش عند ربنا خالص يقيس الناس كده على بعض ليه لأن كل واحد حياته ووزناته وظروفه غير التاني فربنا أساسا مش بيبصلنا بطريقة المقارنة خالص ده أب مثالي كل واحد فينا غالي عنده جدا وبدون مقارنة دعوتك باسمك انت ليا مش مهم اللي حواليك دول خالص ما تبصش حواليك لكن احنا للأسف عايشين في, في, في, في زمن المقارنات هي الأساس في كل حاجة والمقارنات دي هي سر من أسرار الكآبة المنتشرة حوالينا كل واحدة تقارن نفسها بسن اللي بجنبها أو بشكلها أو بلبسها الرجالة يقارنوا بالشهادة أو بالفلوس أو بالبزنس والشباب يقارنوا مش عارف بخفة الدم وبالمنظر و... إيه الخيبة دي كلها كل الناس دي تعبانة ومضيعين وقتهم وعمرهم الحقيقة المقارنات ما بتوصلش لحاجة مفيدة أبدا متعبة مرهقة نفسيا فلما توقف خالص طريقة المقارنات تحمي نفسك من الكآبة مع المقارنات تيجي التوقعات ما تتوقعش من نفسك كتير قوي ما انت عارف اللي فيها وحد يعني مش عارف روحه واحد يصحى الصبح مثلا في يوم يقول النهارده بقى هقرا ساعتين واصلي ساعتين يا عم روح ما انت بقالك 20 سنه بتقول الكلام خليها ربع ساعه لما تقعد لك نص ساعه تقول عملت حاجه لكن لما تتوقع هعمل واعمل واعمل واعمل مش هتقدر تعمل ده كله خلاص ما فيكش حل ده كله كمان لان مع التوقعات العالية ما تعملش نصها تكتئب لانك حاسس انك مقصر هو انت مش مقصر هو انت اللي طالبت نفسك بحاجة اكتر من طاقتك بالراحة شوية خليك حنين على نفسك شوية يبقى مبدأ المقارنات او التوقعات الزيادة دايما محطم للنفسية أو مهدد لنفسيتنا الوقاية كمان تيجي مع الاحتماء بجو المحبة النقي أقل واحد عرضة للكآبة هو المحبوب من اللي حواليه وبرضه بقول محدش معفى لأن إليه كان محبوب من شعبه لكن الإنسان اللي متدفي في علاقات محبة صادقة أقل عرضة للكآبة الوحدة صعبة الوحدة مدخل للكآبة لأنه صعيب بنقول شعارات عالية آه ربنا هو اللي معايا معك لا أريد شيئا بس احنا مش واصلين للمستوى ده خلي بالكم لا مش سهل مش سهلة برضه فاحنا ما زلنا لأننا ضعاف محتاجين اللي يحبنا ويهتم بينا ويحس بينا ويحكي معانا ويسمعنا فاحنا محتاجين ده ما نقدرش ننكر فلو انا حاطط نفسي في جو دافي من علاقات مقدسة فيها حب مش هقع في الكآبة بنفس الدرجة وعشان كده في ناس عندهم وحدة في حياتهم جو الخدمة عوض شوية عوضهم فبقى مع الخدمة مش بيكتئب زي الأول مش بيتضايق بسرعة ليه لأنه فاكر دايما أن خدام بيسألوا عليه وبيستنوه وبيحبوه وعايش مع ناس حلوين كده فحتى لو ده مش متوفر في بيته أو في حياته الطبيعية موجود بشكل آخر الوقاية برضو من حرب الكآبة مرتبطة بثلاث كلمات جم في قصة إيليا غريبة جدا المشي والأكل والنوم تستغربوا دي توصيات علم النفس بس موجودة في الكتاب إيليا كان ناقصه أكل وكان ناقصه نوم وكان ناقصه مشي أصل إيليا ما بياكلش أساس فتلاحظوا كل مرتين في النص هنا واضح إنه إيه يعني بقاله مدة نسي ياكل وكان ناقصه نوم فعلا هو كناسك وزاهد وكان لسه في مشكلة وحوار طويل مع الوثنين وبتاع كان مرهق جدا مع الإرهاق الشديد كان النوم ضروري انه يفك وكان ناقصه مشي فربنا قال له اتمشى شوية تعالى لي الجبل مشي احنا ساعات بنبقى الحاجات دي مش معتدلة يا بناكل كتير يا ما ناكلش في الحالتين غلط لازم تاكل باعتدال تاكل اللي جسمك يحتاجه ولازم تنام ما ينفعش تبقى مش بتنام لازم تنام لأن النوم جزء من سلامة نفسيتك يحميك من الكآبة لكن لو نمت زيادة قوي تبقى كآبة برضه ولازم تمشي لأن الحركة بركة المشي ده فعلا بيطلع طاقة من جواك إذا كل الحاجات دي بتحمي الواحد من الكآبة أرجعهم أقول الاعتدال عموما الشكر المستمر تفادي فكر المقارنة والتوقعات العالية الاحتماء بجو محبة نقي المشي والأكل طب لو وقعت في حالة كآبة يعني فجأة لقيت نفسي ماليش نفس الحاجة خالص لا عاوز أصلي ولا عاوز أكل و... وبيراودني فكر ما كفاية بقى طبعا ده بيراود ناس كتير يبقى الواحد ايه بيهف على دماغه كل شوية ما كفاية نمشي أحسن طبعا دي مش تقوى خلي بالكم دي مش استياقات مقدسة لا دي حالة قرف لا مؤاخذة لأن الاستياقات يبقى الواحد مبسوط قوي لكن كفاية دي بتبقى غالبا ايه كآبة العلاج الجذري هنا علاج بقى يعني خلاص أنا وقعت وده وارد يحصل كل يوم على فكرة لازم أصلي هتقولي لي ملياش نفس أصلي طبعا المكتئب ملوش نفس يصلي صلي بأي طريقة أي حاجة في أي وقت بأي وضع بس صلي لو سبت دماغك تقلب الأفكار كأنك بتنزل في بلاعة أو في دوامة عمالة تسحبك لتحت لو طلعت بره الصلاة الأفكار قلبت كلها سلبي فبتاخدك وتنزل تاخدك وتنزل فتلاقي الحكاية عمالة تزيد تقطع الأفكار تطلع بره الدوامة إزاي يا رب بأي طريقة تقول صلاة يسوع حلو تصلي مزمور بتحبه ماشي حافظ نصه قوله ربعه قوله مقطع واحد عجبك كرره زي ما انت عاوز لو نزلت دموع يا ريت تبقى نعمة لأن الدموع ممكن تطلع الكآبة يعني الكآبة تروح مع شوية الدموع لو عرفت تسجد هايل لأن السجود علاج للكآبة لو قدرت تحضر قداسات حتى لو قاعد حتى لو مش عارف تنفعل معلش لو قدرت كل ده يشيل منك الكآبة طبعا لو رحت خلوة روحية اتمشيت في مكان هادي لمجرد ان انت بتنادي على اسم ربنا بس في مكان هادي كل ده يطرد المشاعر السلبية والأفكار السلبية يبقى الحل الجذري لأي حرب كآبة هي الصلاة وتاني بقول الصلاة هنا مش إلزامية واجب لا مفيش واجبات خلاص انت تعبان اعمل اللي يريحك بس صلي بأي طريقة وهنا نذكر طبعا ربنا يسوع له كل المجد لما اكتئب كان على كلمة واحدة إن أمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك تاني علاج لحرب الكآبة كلمة ربنا كلمة ربنا فيها سر فيها الدواء طبيعي فتحة الإنجيل مع واحد مكتئب ما بتبقاش سهل فعلا لما الواحد يبقى قلبه تقيل قوي بيبقى مش قادر يقرأ أحيانا توصل لكده لكن هي درجات لو قدرت تقرأ أو تسمع ده جنب الصلاة هيفرق جدا لأن كلمة ربنا بشكل سري وبشكل مفهوم بتعمل حاجة بشكل سري يعني فيها سحر فيها عمل الله فيها نعمة فيها لمسة إلهية مجرد أنك قاعد مع الإنجيل تتشال منك الكآب كلمة ربنا مبهجة مفرحة كان كلامك لي للفرح ده اللي قال كده أرمية بتاع إيه ملعون اليوم اللي اتولدت فيه هو اللي قال كلامك ليا كان مفرح كمان لما تفهم اللي بتقرا لو قدرت تاخد وعد تاخد كلمة حلوة من ربنا طب ما ده هيفوقك لما تطمن ان ربنا معاك وبيحبك وكل حاجة ماشية كويس طبعا ده هيفرق كتير اذا زي ما قلنا صلي بأي طريقة بنقول لك اقرا بأي درجة بأي طريقة بفهم أو بدون فهم كمية كبيرة أو قليلة مش مشكلة تفسير أو من غير تفسير لقيت وعود أو مشجعات يبقى أحسن وأحسن بكل الطرق خلي كلمة ربنا في إيدك ثالث طريقة تساعد بيها نفسك في العلاج مقاومة الأفكار السلبية احنا اتفقنا ان الكآبة اساسها هنا مش هنا ساعات الواحد يحس بخنقة كده مش كده لكن هي المشكلة مش هنا يا جماعة المشكلة هنا الأفكار المتشائمة الكئيبة هي اللي بتدي الحالة النفسية واحنا اتفقنا لو سبت الكآبة هي بلاعة دوامة هتشدك لأن الأفكار هتزيد شدتها شوية شوية الشطارة انك تعمل ايه تقطع الأفكار دي تقاوم الأفكار السلبية أفكار بقى اللي من النوع ملياش لازمة محدش بيحبني ربنا مش هيسامحني أنا أصلي طول عمري فاشل دي بقى النوع ده من الأفكار اللي هو إيه يحطم الواحد ويكسره ويوقعه خالص هنا بتقاوم فكر بفكر احنا قلنا الكلام ده كتير بس نعيده أنا فاشل لا أنا محبوب ربنا بيحبني انا ملياش لازمة لا ليا لازمة لسه في ناس محتاجيني وإلا كنت مشيت رد على الفكر ما تقعدش ايه تستسلم للفكر لأن مجرد صلاتك دي لزوم للناس أنت بتصلي للناس في ناس عايشة بصلاتك حتى لو مفيش دور يعني مباشر كمان لما تبص للسلبيات ما هو المكتئب ما بيشوفش غير النيجاتيفز فاكرين في إيليا لأن بيقول إيه قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي الحقيقة عكس اللي بيقوله بالظبط هو اللي قتل أنبياء البعل ولم يبقى وحده لأنه مئة ألف واحد قالوا الرب هو الله وهو اللي عمل المذبح ما هدموش المذابح بس المكتئب بإيه بيقلب الموازين شوف كل حاجة غلط فلما فاق شوية ربنا قال له تعالى أقول لك ايه حكاية واحدة دي انا ابقيت لنفسي سبعة الاف ركبة لم تنحني لبعل وفم لم يقبله ايه حكاية واحدة دي طب روح اعمل لك اليشع تلميذ وارسم فلان ملك والموضوع بسيط يعني ابتدى ربنا يعدل له الصورة الله هي نفس الوضع بس انت مش شايف فانا مقاومة الافكار السلبية ان انا اقول ربنا اداني واداني واداني وعمل لي وباركني افضل اقول كده عشان اوقف روح الكآبة اللي دخل ان انا بركز على ثلاث حاجات كبار قوي لما اكون واقع مكتئب اركز على ابويا ربنا الابوه الابوه دافيه الابوه مريحه الابوه مهما كبرنا نفضل محتاجينها الابوه معناها الواحد يرمي نفسه على ابوه فربنا اب ده لوحده علاج للكآبه مع الأبوة تيجي فكرة النعمة النعمة ربنا مش بيدي على قد اللي اتعمل لا ربنا بيدي بكتير وبيدي من غير ما تعمل حاجة ربنا بطبعه كريم وسخي ربنا يشرق على الأبرار والأشرار فمش واقفة عليك قوي فكرة ثالثة تقاوم الكآبة الرحمة ربنا رحيم بطبعه يعني ايه مش بيعد الخطايا بيحب يسامح بيفرح لما واحد يقول له سامحني التركيز على الحاجات دي يطرد كل الأفكار السلبية كمان في مقاومة الأفكار السلبية الهروب من تفاصيل الخطايا والهزائم أو الحوارات الوهمية يعني إيه إياك تفتكر وانت مكتئب خطاياك الكبيرة لا تبقى انت بتكمل على روحك ده تذكر الشر الملبس الموت أو تفتكر اليوم اللي اتهزأت فيه أو حصل لك مشكلة كبيرة ليه انت بتعذب روحك ليه انت أساسا مكتئب ينفعش تفكر كده خالص لازم تقاوم أي ذكريات مؤلمة بما فيها تفاصيل الخطايا والحوارات الوهمية لأن ساعات الواحد يسرح فيدخل في حوار وهمي ده وهم تتخيل إن حد بيشتمك ولا بيهينك ولا بيقولك مش عاوزك ولا كل ده وهم مين قال كده أو إن ربنا بيرفضك ده أوهام ربنا مش كده خالص حل آخر لحرب الكآبة أب الاعتراف ساعات اللي يطلع الواحد من الكآبة شخص براء والشخص البراني ده مهم قوي يكون روحاني ويكون عنده محبة وبالتالي أفضل شخصية هنا أب الاعتراف ليه؟ لأنه هنا بيمثل الله أنا لحظة الكآبة الإيمان بينهار بيضعف فبقاش قادر أتخيل ربنا هتخيله من خلال أبويا الروح فلو استقبلني حلو وقال لي مالك عامل كده الموضوع بسيط ما تخافش اشم نفسي احس ان ايه ده كنت مستني الكلمه دي طب هو ما قالش حاجه زياده يعني هو ما قالش حاجه زياده بس موقفه ده طلعني من الكآبة لانه قال لي الدنيا بخير قال لي انت كويس قال لي انت محبوب فكرني ان ربنا عمل معايا حاجات كويسه قال لي ربنا مسامحك كل ده انا محتاج اسمعه اذا احيانا الكآبة ما تتكسرش غير بالاعتراف وعشان كده ده سر عظيم في الكنيسة سر الاعتراف مش الغرض منه تحقيق وسرد خطايا لا دي أبوة ده شفاء للنفس فالنفس اللي منهارة اللي حاسة بأزمة اللي مش طايقة روحها لما بتلاقي الأب الروحي بيبص لولاده بحب خلاص يحصل الشفاء على طول يبقى كأنه لسان حال المعترف اليائس أو الكئيب هو أنا ليا رجاء طبعا يا ابني هو ربنا هيقبلني أكيد هو في تحسن مية في المية هو ربنا بيحبني أيوة طبعا مش بالضرورة يسأل السؤال ده بس ده لسان حاله فاهمين الفكرة ده اللي بيدور جواه وأبونا من غير ما يرد رد برضه مباشر موقفه بيرد على الكلام ده كله طب أعمل إيه؟ أعمل واحد اتنين تلاتة ببساطة يديك روشتة بسيطة عشان تمشي عليها عشان كده تذكروا انه في البستان في حكاية عن راهب راح يعترف عند شيخ كبير والراهب كان بيتحارب بأفكار شبابية ف والراهب كان مكسور يعني كان ايه يميل للكآبة لأنه يعني مكسوف من نفسه يعني ازاي في الدير يفكر كده فأبوه الروحي بدل ما يشجعه انتهره بشدة ازاي تفكر كده وانت في دير وانت راهب وانت فطلع خلاص بقى يائس وعاوز يسيب الدير ويسيب الرهبنة وإيش في الخطية بقى مفيش فايدة فقابله قام بابا خمس وأدرك الموقف قال له لا يا ابني ارجع قليتك ربنا بيحبك وكلنا بنتحارب وكلنا تحت الضعف وما يهمكش كلمتين من الحلوين دول وقفوا على حيله بسرعة بس هو بقى بحكمته قال له يا رب اسمح لهذا الشيخ انه يتحارب حرب الشباب عشان يبقى حنين على اولاده بعد كده فلقوا الراجل اب الاعتراف ده اللي كان شديد شويه طالع بيشد في راسه وفي قلصوته كده وبيخبط على دماغه وقابل انبا بخوميوس وعمل له مطانيه وقال له تصور يا ابي بعد السن ده اتحارب الحرب دي قال له عشان تبقى حنين على عيالك لانه كله كلنا تحت الالام فيبقى هنا في دور مهم قوي ان انا اكون مشجع طبعا ممكن تلعب الدور ده كخادم مع مخدوم اخر حاجة اقولها في علاج الكآبة انك تعمل حاجة ايجابية تكون بتحبها احنا قلنا الوقاية وبعدين قلنا العلاج العلاج اوله واهمه الصلاة بأي طريقة الإنجيل بأي طريقة إنك توقف دماغك بأي طريقة إنك تجري على الشخص اللي بيحبك وهيقول لك أنت كويس وربنا بيحبك آخر نقطة اعمل حاجة بتحبها سليمة إيجابية في ناس القراية تفرق معاهم خلاص اقرا في واحد الكتابة اكتب في واحد ينزل افتقاد يفك انزل افتقاد في واحد التسبيحة تفرق خلاص كويس في واحد لو جاله زيارة أو قعد مع الناس يطلع من المود ده ماشي زور أو اتزار في واحد تراتيل في واحد رياضة أي حاجة إيجابية بتحبها اعملها لأن ده هيساعدك طبعا يمكن الستات الطبيخ لو طبخت كويس يمكن الكآبة تروح وإن كان غالبا هتجيب كآبة لجوزها إنما ساعات واحدة تبقى مكتئبة لما توضب الشقة تفك ساعات طب وماله وماله كل ده كويس ما احنا بنتكلم عن نفسية حساسة ضعيفة محتاجة تعمل حاجة تفرح تبهك فإذا كل ده مقبول في علاج كآبة النفس لإلهنا كل مجد وكرم الأبد أمين